السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيروس كورونا وسورة المدثر تعالوا نشوف الموضوع بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بكل أسف انتشر في الأيام الماضية من يتبنى خرافة جديدة من ضمن الخرافات التي انتشرت في هذه الآونة بالذات خدوا بالكم من حاجة لما بيثار الفزع بين الناس بسبب ظهور فيروس كورونا بيبدأ الذين يحاربون الإسلام باسم الإسلام بيبدأوا ينشروا مجموعة كبيرة جدا من الأحاديث المكذوبة والموضوعة والضعيفة والخرافات إلى غير ذلك ليه هم حاسين إن المناخ ده هيكون طيب جدا لتقبل الناس لأي حاجة ممكن تتقال لهم في ذلك الوقت ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول والله إني لا أخشى على الإسلام من أعدائه وإنما أخشى عليه من أدعيائه وقال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يتكلم بالقرآن ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين فهذا الإنسان أو هذا الشخص الذي لا نعرفه بدأ ينشر هذه الخرافة بين الناس وانتشرت فعلا انتشار النار في الهشيم إن فيروس كورونا مذكور في سورة المدثر من أكثر من 1400 سنة وهذا محض الكذب عياذا بالله هذا كلام لم يحدث وهذا الرجل ابتدى بقى يقول يعني وطبعا احنا المفترض ان الانسان لما يسمع مثل هذا الكلام يا حبايبي قبل ما ينشر اي شيء وقبل ما يشير الكلام ده فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أول ما توصل لكم حاجة من العجائب والغرائب ده حبايبي لازم ترجعوا لأي واحد من أهل العلم الثقات وتسألوه وهو يجاوبكم لو كان الكلام ده صح انشروه لو كان الكلام ده غلط لا نكف عن هذا ونخلي نهاية الخرافة دي عندنا إحنا ما ننشرهاش لغيرنا ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا الرجل بيقول إن فيروس كورونا مذكور في سورة المدثر من أكثر من 14 قرن وذكر إن إن السورة ذكرت وقت ظهور فيروس كورونا وسبب ظهوره بل وعلاج فيروس كورونا. تعالوا نشوف كيف كيف أنه يعني كان بيحاول إن هو يلوي عناق النصوص ويحمل القرآن ما لم يحتمل تمام يحمل ألفاظ القرآن ما لم تحتمل وبيقول حاجات ما حصلتش أصلا ويقولها على مزاجه وعلى هواه ربنا يعافينا ويعافيكم. فمثلا ذكر قول المولى عز وجل حينما وصف زبانية جهنم فقال عليها تسعة عشر فقال هذه إشارة إلى وقت ظهور فيروس كورونا وهي آخر سنة 2019 ولا حول ولا قوة إلا بالله مع أن هنا المقصود من الآية ديت أن المولى عز وجل حينما ذكر جهنم وذكر زبانية جهنم اللي هم زعماء الملائكة اللي بيعذبوا الكفار في النار فزعماء الملائكة دول 19 ملك شوف قد إيه 19 ملك ملك وزعيمهم اللي هو مالك اللي هو خازن النار تمام فمالك خازن النار تحتيه 19 ملك اللي هم زعماء الملائكة اللي بيعذبوا الكفار في النار وتحتهم عدد من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يوم القيامة لها ركز معايا لها سبعون ألف زمام مع كل زمام يعني مع كل سلسلة سبعون ألف ملك يجرونها فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جث على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم شوف قد ايه يبقى اذا يؤتى بجهنم يوم القيامه ليها سبعين الف سلسله سبعين الف مع كل سلسله سبعين الف ملك بيجروا جهنم من السلسله تكاد جهنم ان تتفلت على الكفار في ارض المحشر تخيلوا بقى المنظر منظر عجيب جدا يعني فهؤلاء السبعين ألف في السبعين ألف شوف بقى كم مليار ملك على على رأسهم 19 ملك هم دول زعمائهم اللي هم زبانية جهنم يوم هو يفسرها بأن ده المقصود بها سنة 2019 ثم ذكر قول المولى عز وجل حينما تكلم عن الوليد بن المغيرة اللي هو كان يعني لما علم القرآن وعلم حقيقة القرآن وأنه هو القول الفصل تمام زعم بعد ذلك أنه من قبيل السحر عياذا بالله فربنا بيتكلم عنه فبيقول عن عن الوليد بن المغيرة أنه إيه ربنا رزقه بعدد كبير جدا من البنين فقال وبنين شهودا ذرني ومن خلقت وهو ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا فجاء عند بنينا وبنينا شهودا فقال لك بس ده إشارة إلى الكثافة السكانية وما دمنا هنتكلم عن الكثافة السكانية فما فيش كثافة سكانية أكتر من الصين مليار ونص فقال لك المقصود بها هنا هو الصين مع ان المقصود من الايه هو الوليد ابن المغيره شوف قد ايه طيب جه بعد كده قال لك وهذا الفيروس يحتاج الى ان احنا بقى نوعي الناس وان احنا ننذر الناس ولذا قال جل وعلا قم فانذر مع ان الخطاب هنا رايح لمين؟ ما تصلى عليه رايح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول له قم يا محمد صلى الله عليه وسلم فانذر الناس وذكرهم بالله وبعذاب الله آه، عشان يعودوا الى الله ويؤمنوا بالله سبحانه وتعالى قم فانذر شوف قد ايه وده كان في بدايه الاسلام يعني السوره دي من سوره مكيه والصحابة علموا تفسير كل آية وسبب نزول كل آية في تلك الصورة وبلغوا من بعدهم من التابعين والتابعين بلغوا من بعدهم لكن جاء هذا الرجل بتفسير على هواه علشان يقول لك إن فيروس كورونا مذكور في سورة المدثر ثم ذكر وقال وأن على الناس لابد أن هم يلجأوا إلى التعقيم وإلى التطهير ولذا قال جل وعلا وثيابك فطهر مع أن المقصود هنا بثيابك فطهر هو أن أنت تطهر قلبك من الشرك وتطهر بدنك وثيابك من النجاسات ده المقصود بها ان انت تلقى الله عز وجل طاهرا من الشرك موحدا لله سبحانه وتعالى وان يكون البدن والثياب طاهره وانت بتصلي واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وانت بتعبد ربنا ده بيقول لك لا ده انت المقصود هنا المقصود ده التعقيم اللي بيتعمل دلوقتي اللي هو ده ايه ذكر في قول المولى عز وجل وثيابك فطهر وبعدين قال لك بعد كده وان احنا لابد ان احنا نلجا الى اله- الى الحجر الصحي ولذا قال جل وعلا والرجز فاهجر مع ان المقصود هنا بالرجز فاهجر يعني اترك الشرك واترك عباده الاصنام ولا يعني ولا تتحلى الا بالتوحيد للواحد الديان سبحانه وتعالى وجل جلاله فجاء هذا الرجل بمجموعه عجيبه من العجائب في تلك الصوره وقال ان كل ده بي بي- يعني ذكر على سبيل الإخبار بفيروس كورونا تعالوا نشوف بقية الأشياء التي ذكرها هذا الرجل ولكن بعد الفاصل تعالوا نكمل مع بعض حبايبي ما ذكره هذا الرجل من أجل نشر هذه الخرافة ومن أجل لي أعناق النصوص وتفسير القرآن على هواه وعلى مراده فبيقول لك إن السورة سورة المدثر ذكرت سبب انتشار فيروس كورونا اللي هو إيه قال لك ترك الصلاة ومنع الزكاة واستدل بقول المولى عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وذكر ان فيروس كورونا كمان مذكور باسمه في سورة المدثر ده هو اسمه ايه بقى قال لك الناقور فيروس كورونا اسمه الناقور مع ان الناقور ده هو الصور او البوق الذي سينفخ فيه اسرافيل عليه السلام اللي هو سينفخ في الصور يوم القيامه نفخه الصعق ونفخه البعث يوم القيامه من اجل ان يقوم الناس ان يقوم الناس جميعا ليقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى في الارض المحشر من اجل الحساب وانفصال الناس بعد ذلك الى فريقين فريق في الجنه وفريق في السعير ربنا يجعلنا واياكم من اهل الجنه خد بالك فالحقيقه ان هو لوى اعناق النصوص ونشر خرافه عجيبه جدا علشان يثبت النظريه التي تاصلت في راسه ان هو بيفسر القران على هواه وعلى مزاجه عياذا بالله علشان يقول للناس لا ده خدوا بالكم من حاجه ده فيروس كورونا مذكور من اكتر من 1400 سنه في سوره المدثر عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيكم وانزال ايات القران على غير منزلها كبيره من الكبائر خدوا بالكم يا حبايبي القران لا يفسر إلا بالآليات الآتية أربع آليات فقط لتفسير القرآن القرآن يفسر بالقرآن دي الآلية الأولى الآلية الثانية يفسر القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الآلية الثالثة يفسر القرآن بأقوال الصحابة الآلية الرابعة يفسر القرآن باللغة العربية الصحيحة غير ذلك لا يجوز تفسير القرآن فلما يجي واحد يقول برأيه بقى في القرآن ويفسر ويقول آه يعني أشياء ما وردت لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا حتى في لغة العرب يبقى ده بيفسر القرآن على هواه وبيلوي آه، آه، أعناق النصوص وبيحمل ألفاظ القرآن ما لم تحتمل وهذا كله من الكبائر من الكبائر إن أنت عياذا بالله تؤول القرآن على غير مراد الله سبحانه وتعالى وجل جلاله ولذا حذر النبي من ذلك فقال كما عند الترمذي بإسناد حسن من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب يعني لو هتفسر القرآن برأيك أنت وبهواك أنت أخطأت حتى لو قلت كلام صواب شوف بقى قد إيه وحذر من هذا الموضوع انه لا يجوز اصلا تفسير القران لا بالراي ولا بالهوى فولذا حذرنا النبي من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم ايضا كما عند الترمذي باسناد حسن قال من قال في القران بغير علم فليتبوأ مقعده من النار اللفظة دي ذكرت فين كمان يا حبايبي في الكذب على رسول الله كما ورد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يبقى اللي بيكذب على النبي عليه السلام أو بيكذب على وقال في القرآن ما ليس فيه فليتبوأ مقعده من النار عياذا بالله ولذلك كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في القرآن بما لم أعلم بيقول يعني يعني ازاي يعني اي سماء تظلني اعيش تحتها واي ارض تحملني تقلني تقلني اذا قلت في القران بما لم اعلم فيا احبابي ويا اخواني ويا اخواتي لا تسمعوا لتلك الخرافات فيروس كورونا لم يذكر في سوره المدثر ولم يذكر في اي سوره من القران وانما هو ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى يكون عذاب للكفار يكون آآ آآ يعني عذاب للكفار لعلهم يرجعون يعني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون يعني في النهايه برضه لعلهم يؤمنوا ويرجعوا الى الله سبحانه وتعالى لان ربنا قال كده ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما ويكون نفس الفيروس ده ونفس ال- ال- البلاء ده كله يكون رحمه للمؤمنين ومغفره لذنوبهم وتكفير لسيئاتهم ورفعه لدرجاتهم في الجنه فلا تسمعوا بهذه الخرافات مثل آه، ان في صيحه هتظهر في رمضان مثل ان آه، في شعره ظهرت في سوره البقره مثل ان في آه، آه، سوره المدثر ذكرت آه، آه، فيروس كورونا مثل ان في مفاتيح الغرفه الحجره النبويه الكريمه مع واحد اسمه الشيخ احمد كل هذه خرافات لا تصدقوها ولا تنشروها اسال الله عز وجل ان يجعلنا اياكم ممن يتبعون الكتاب والسنه وان يجمعنا اياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته